بسم الله الرحمن الرحيم موقع طريق الإسلام يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد فلا يزال حديثنا موصولا مع حقيقة الشيعة ولا زلنا واقفين عند موقف الشيعة من كتاب الله عز وجل وبينا أن كتبهم تطفح بالقول بتحريف كتاب الله عز وجل وأن هذا أصل معتقدهم وقد نقله محققوهم عن متقدميهم وعن أكابرهم ويلزمهم الإقرار بذلك وإلا أنكروا صحة كتبهم كلها لأن هذا القول كما قلت منثور وتطفح به كتبهم قاطبة الكتب القديمة والكتب المتأخرة ونقلنا نقولا عنهم في ذلك وأن هذه الروايات التي تصف القرآن بالتحريف قد تجاوزت الألفي نص وأن عدم الثقة بمثل هذه النصوص التي يعدونها متواترة عندهم يفقد الثقة بكتب الشيعة كلها وهي بالفعل ليس فيها كلها ثقة كلها مفقودة الثقة يعني لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن متى بدأ القول بتحريف القرآن عند الشيعة ما أقدم كتاب أو من الذي تولى هذا الإفك منهم وأزاعه في كتبهم وعنهم نقلوا هذا البلاء المتراكم أول كتاب ظهر فيه القول بتحريف القرآن هو أقدم كتاب للشيعة على الإطلاق وهذا الكتاب يعني يعد في تصنيف العلماء الشيعة هو أول كتاب صنف أصلا وهو كتاب سليم بن قيس الهلالي والذي يروون فيه عن أبي عبد الله أنه قال من لم يكن عنده من شيعتنا ومحبينا كتاب سليم بن قيس الهلالي فليس عنده من أمرنا شيء ولا يعلم من أسبابنا شيئا وهو أبجد الشيعة وهو سر من أسرار آل محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الكتاب مطبوع منذ وقت ليس بالقليل يعني ومشتهر جدا عند الشيعة وكما قلت يزعمون أنه أول كتاب لهم وأبو عبد الله جعفر الصادق يفترون عليه أنه يقول من لم يكن عنده من شيعتنا ومحبينا كتاب سليم بن قيس فليس عنده من أمرنا شيء ولا يعلم من أسبابنا شيئا وهو أبجد الشيعة وسر من أسرار آل محمد صلى الله عليه وسلم وقال المجلسي في بحار الأنوار وهو أصل من أصول الشيعة وأقدم كتاب صنف في الإسلام أقدم كتاب صنف في الإسلام أنهم يزعمون أن الرجل سليم هذا لقي علي بن أبي طالب والحسن والحسين والعلية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كله كذب محض يعني ويروون يروي المجلسي بالذات يعني أربع روايات تفيد أن علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنه ورحمه ورضي الله عن آبائه وصلى على جده صلى الله عليه وسلم تفيد هذه الروايات التي عند المجلسي أن علي بن الحسين زين العابدين قد اطلع على كتاب سليم بن قيس هذا المزعوم وقرئ عليه وأنه صدق سليما فيما قال قال صدق سليم فيما قال وحاشا عليا زين العابدين أن يقر هذا الإفك والكفر الذي في كتاب سليم هذا الذي لعله لم يخلق أصلا وليس هذا فحسب ليس ثناء فقط من كبرائهم على هذا الكتاب هو طبعا ثناء كله مكذوب يعني ما قال أبو جعفر ما قال جعفر الصادق هذا الكلام أصلا وإنما كذب على جعفر أكثر مما كذب على أي أحد في الدنيا ولبس فيه الشيعة على كثير من الناس لأن هذه الأقوال التي يتداولونها ويقولونها كلام لا يدخل عقلا أصلا فيحتاج أن يلصق هذا الكلام بأحد من الكبراء حتى يكون له مساغ على الأقل في قلوب العامة والبسطاء وإلا فإن العقل ينفي ويرفض مثل هذه مثل هذا الكلام الذي يخالف أصول الدين جملة وتفصيلا فليس فقط هذا الثناء المفبرك على كتاب سليم بن قيس وعلى غيره من كتب هؤلاء المجرمين وإنما نقل من هذا الكتاب أكابر علمائهم اللي هم أهل الثقة والاعتماد عندهم فالكليني يعتمد على كتاب سليم بن قيس وأخرج له في عدة أبواب كما جاء في في في الاثنى عشر وباب دعائم الكفر وغيرها وكذلك الشيخ الصدوق ابن ابن بابوية القمي وغيرهما وكثير من كبراء الجماعة يعني ينقلون من كتاب سليم بن قيس هذا ويعتمدون عليه وكذلك المعاصرون منهم يثنون عليه ثناء كثيرا لكن العجب العاجب أن هذا الكتاب الذي يقول فيه جعفر الصادق زعموا وكذبوا على جعفر أنه سر سر من أسرار آل محمد وهو أبجد الشيعة ومن لم ليس عنده كتاب سليم فليس عنده من أمر شيعتنا شيء وإن علي بن حسين زين العابدين قرأه وأقر به وقال صدق سليم والكلام ده كله يعني ونقل منه الكليني في الكافي وفلان وعلان هذا الكتاب لم يرويه عن سليم ده بإقرار الشيعة مش مش ده مش كلام السنة يعني لم يرويه عن سليم إلا أبان بن أبي عياش وأبان بن أبي عياش ده ضعيف عند الشيعة متروك عند أهل السنة والجماعة يعني مخرج الكتاب هذا من ضعيف وده عجب أيضا لأن إزاي يبقى أول كتاب في الإسلام زعمه ولا يرويه إلا رجل ضعيف عندهم ده مش عندنا احنا ده أبان ده عندنا ساقط متروك الحديث أصلا يعني لما يجي في إسناد الحديث يبقى هذا حديث ضعيف جدا أو حديث منكر على أقل الأحوال فهو ده الراوي الوحيد الذي روى كتاب سليم بن قيس في الدنيا عند الشيعة والسنة طبعا مش موضوعهم يعني أصلا إنهم لا يعتقدون هذا الدجل كله خد بالك والعجب إن سليم بن قيس ده اللي هو لعله أصلا لم يخلق كما أقول لكم الراجل ده ما فيش حد ذكره أصلا من المؤرخين إلا الشيعة بس وده عجب احنا ممكن نختلف مع الشيعة لكن مش ممكن اطلاقا لا نجد ذكرا لكبراء الشيعة في كتب السنة سواء وافقناهم او خالفناهم يعني مثلا الراجل ده كده حقه يكون من التابعين الكبار سليم ده لو كان حقيقي يعني لو كان حاجة مخلوقة فعلا لو كان خلقا من خلق الله لكان حقه أن يكون من كبار التابعين أو من التابعين آه لأنه لقي عليا ولقي الحسن والحسين ده, ده متقدم كمان أهو لقي عليا و... وروى عنه أكابر الصحابة أكابر التابعين والكلام دوت فمثل هذا الرجل لا يمكن أن يكون موضع إشكال أو موضع غموض عند المؤرخين يعني ما, ما تجيش خالص أن هو لا يروي عنه في الدنيا إلا رجل ضعيف عند الشيعة ومتروك عندنا اللي هو بني بن أبي عياش دوت ولا ذكر له على الإطلاق في كتب السنة ولا كتاب من كتب التواريخ المتقدمة عندنا جابوا سيرة الراجل ده خالص يعني ده شكله كده قريب المهدي بتاعهم ده شكله ابن عمه ولا حاجة قريبه يعني ما المهدي ده برضه وهم حاجة ما اتخلقتش ولم تخلق على هذا الوصف الذي يحكي عنه هؤلاء الدجاجلة فالعجيب كما قلت ان الكتاب بهذه العظمة عندهم ورجل بهذا الفخار وهذه الفخامة لقي صاحب علي بن أبي صاحب علي رضي الله عنه وصاحب الحسن وروى عن الحسن والحسين وروى عنه زين العابدين وقرأ كتابه وأقره وده أول كتاب ألف في الإسلام الطريقة دي كده الراجل ده كتابه مؤلف قبل سنة 90 هجرية وده أول تصنيف صنف في الدنيا أول كتاب ولا يحتفى به يعني كتاب يبقى هو أول كتاب يكتب في الإسلام ولا يرويه إلا رجل ضعيف أين كان الثقات عن هذا أين كان أصحاب علي رضي الله عنه أين كان أكابر الشيعة أين كان شيعة علي أين كانوا عن هذا الكتاب الذي هو أول كتاب صنف في الإسلام ولم يرويه منهم ولا واحد وإنما يرويه أبان بن أبي عياش الضعيف كانوا فين الناس دي كلها هذه أمارة من أمارات الكذب هذه أمارة من أمارات الكذب لما العلماء يقولوا كده لما يكون في هناك حدث تتداعى الهمم على تنقله وتتضافر الجهود على رواياته ثم لا يرويه أحد إلا ضعيف فهذا علامته كذبه أو على الأقل وهمه الضعيف والراجل سيء الحفظ ده اللي زي أبان بن أبي عياش والمتروك دوت ده لما يجي يروي حاجة ما فيش حد غيره يرويها في الدنيا مع ان الثقات موجودين زي الرز ايامه يعني كتير قوي يعني والحاجة حاجة دي حاجة مش بسيطة ده اول كتاب صنف في الاسلام وصنفه من صاحب علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ومع ذلك ولا واحد من الشيعة يكلف خاطره ويرويه ولا حد من السنة حتى يكلف خاطره ويتكلم عنه بأي كلمة حلوة ولا وحشة وتقول لي كتاب موجود هذا كتاب مفبرك ككل ما فبرك من كتب هؤلاء الجماعة وسليم هذا إنسان لعله كما قلت وهم لم يخلق أصلا والكتاب هذا وضعه أبان بن أبي عياش وضعه غيره والصقه بأبان أي حاجة يعني قل ما شئت على هذا ما يقتضيه النظر الصحيح والنقل المعقول يعني لكن انت بتتكلم في مين انت بتتكلم في اناس اصلا لا الكذب عندهم مثل شرب الماء وكسر القواعد واللا واللا معقول عندهم هو الاصل اللا معقول عندهم هو الاصل يعني هم لا يرتكزون لا على عقل ولا على نقل اهل نقل اهو والعجيب ان كبراؤهم يقول لك ايه يقول لك ما يتراءى من الاضطراب في الطريق غير قادح وهو واقع في اكثر طرق اصحابنا الخوانساري الخوانساري صاحب راس الجنات يقول هذا الكلام في كتاب هذا في كتاب الروضات واحنا طبعا كل ما ننقله عن هؤلاء القوم نتحدى عليه احنا لا ننقل عنهم حرفا واحدا ليس في كتبهم بل احنا متعمدون لا ننقل الا من كتبهم ونتحدى تحدى الشيعة اولهم واخرهم وانسهم وجنهم ان هم يكذبون في نقل واحد نقلناه عن كتاب من كتبهم وان ليس النقل في كتبهم كما ننقله بحروفه يعني لو احنا خالفنا في حرف نبقى احنا كذابين موافقين لو احنا روينا نصا بالمعنى من كتبهم نحن كذابون نشهد من أنفسنا بالكذب نحن لا يعني ليس عندنا امتراء في هذا وهذا تحدي إن حد يثبت إن إحنا بننسب قولا لشيعي لأحد أئمتهم وكبرائهم ليس في كتبهم أو موجود لكن بلفظ آخر لا ده بلفظه وفصه ونصه ده موجود خد بالك وتطفح بهذا الكلام كتبهم مش محتاجة إن إحنا نجيب الكتب ونصورها ونوريها لكم على الشاشة تضيع وقت يعني بالنسبة لنا لان احنا مع لم لم لم يجرب علينا كذب قط احنا لم نكذب قط في هذا ولا الكذب وسيلتنا ولا محتاجين نكذب نكذب على ايه نكذب لما يكون الجماعه مثلا مستورين واحنا عايزين نفضحهم بالباطل كده هم اصلا مفضوحين طبيعي فاضحين نفسهم بنفسهم يعني فمش محتاجين حد يكذب عليهم ده هم موفرين جهد الناس كلها يعني اي اعداؤهم لن يجدوا خيرا من كلام كبرائهم فيطعنون بهم فيه فيطعنون به فيهم شيء لا احسن من كده صراحة يعني اللي عايز يطعن فيهم وفي عقولهم وفي دينهم مش هيلاقي أحسن من كتبهم اللي هي منسوبة لكبرائهم سليم بن قيس والناس دي اللي هم على فرض وجودهم يعني كما نقول فسليم بن قيس الكتاب ده اللي هو أول كتاب تعرض للقول بتحريف القرآن الكتاب ده لم يرويه عن سليم إلا أبان بن أبي عياش ده بإقرار الشيعة قبل السنة ووقع فيه اضطراب في الكتاب دوت فهم البهوات هناك الخوانساري واخوانه لان هم اصلا ما عندهمش نقل صحيح خالص يقول لك الاضطراب هذا اللي في الطريق طريق ده مضطرب في اضطراب وقع في اسناد هذا الكتاب مع مع مع كونه على واحد وفي المتن في لفظ الكتاب نفسه في تغييرات كثيره في كل واحد عنده نسخه يقول لك فيها حاجه غير الثانيه في كلام هنا غير اللي عندنا وعندنا غير اللي عندهم وبينهم وبين بعض يعني يعني كل واحد عنده نسخه من الكتاب فيها حاجه غير الثانيه وعندهم حاجة والموجود لهم حاجة تانية حاجة يعني صعبة جدا سبحان الملك ده على فرض ان عندهم كتب يعني فهذا من من من الجزاء العدل اللي يزعم ان كتاب الله تعالى اصابته يد التحريف والاضطراب كيف يسلم له كتاب الذي يدعي ويزعم ان ان كتاب الله القران العظيم الذي تكفل الله بحفظه من يزعم بعد ان تكفل الله بحفظه انه اصابته يد التحريف كيف يسلم له كتاب طب انت بعيد بقى اللي بتقول كده كتابك انت مش هيسلم من التحريف لو انت نسبت كتاب الله للتحريف الا تكافئ بان تكون كتبك كلها محرفه ده على فرض ان لك كتبا اصلا يعني فالقوم مش ناقصين مش ناقصين فعلا يعني والله انا مشفق على على على على العقلاء منهم كيف تجمع عقولهم هذا الافك وكيف ترتضي انفسهم هذا هذا السبيل الموحش واين قلوبهم واين عقولهم ليس لهم عقول وليس لهم قلوب سبحان الله فبيقول لك هذا الاضطراب غير قادح اصلا وهو واقع في اكثر كتب اصحاب في اكثر طرق كتب اصحابنا طب الحمد لله يعني على نفسها جنت براقش وهم اللي بيقولوا مش احنا اهو بيقول لك ان اكثر كتب اصحابنا لا تخلو من اضطراب فكيف تثقون بها ده احنا لو عندنا كتاب كده فيه همسة يعني في إسناده ما الأسانيد هذه أنساب الكتب الأسانيد أسانيد الكتب دي هي أنسابها لا كتاب مطعون في نسبه زي كده ما نقدرش نسيبه لصاحبه لا سيما يكون مخرجه من ضعيف أو متروك إزاي أثق إن ده كلام قاله فلان ده حاجة لا تطاق ومع ذلك ترى قليل الحياء هؤلاء يرتضون كتبا ويأخذون بنصوص لم تثبت عندهم عن أصحابها كتاب مشكوك في نسبه للمؤلف بتاعهم دوت هم بإقرارهم أبان ده ضعيف عندهم وعندنا متروك زي ما كل وبيعتمدوا على كتاب وينقل منه الكليني وينقل منه المجلسي وينقل منه كلهم ينقلوا منه ويعتمدوا عليه والمتواتر اللي هو القرآن يردونه يقول لك لا أصابته يد التحريف وعندنا نصوص متواترة تثبت أن القرآن وإحنا قرأنا كلاما كثيرا لهم من القرآن ده الموجود ده عبارة عن 6000 آية من حوالي 20000 آية موجودين عند علي وعند أصحابه فسبحان الله هذه العقول يعني ركب مكانها مثلا حجر حاطين في دماغتهم ايه دولي دي مش ممكن تكون عقول طبيعيه ان هو يتشكك في المتواتر وينسبه للاضطراب والتحريف ومش من... لا ومش اكيد ومش وكده قال يعني هم جماعه قوي كده يعني متثبتين ما شاء الله والحاجات اللي ملهاش اصلا اسناد ياخذوا بها ويقول لك لا وقد ثبت هذا وان كان وحتى لو كان في اسناده طعن ارتضاه الثقات ثقات ايه بقى يا عم الثقات ايه ايه ايه قلبان الدماغ دوت ايه قلبان الدماغ ايه, إيه القواعد دي المعكوسه دي بقى انا اللي عندي ثابت النقل ما باخدش بالي منه واقول ده لا يثبت محرف واللي ملوش اصلا نقل ثابت اقول ده اكيد صحيح اصل هو كده يعني ان شاء الله يكون صحيح وتريد ان يسلم لهم دينهم وعايز تقول ان ده كلام معقول وان ده كلام ممكن في الاخر يجيب نتائج صحيحه يعني هذا ما لا يعقله احد ابدا لان معروف انه من يزرع الشوك ينبت الشوك مش ممكن واحد يزرع شوك يطلع له مثلا في الاخر بلح ولا تين ولا ولا تين ولا حاجه اللي بيزرع شوك بيطلع شوك واللي بيزرع بلح بيطلع بلح هذول بقى بيزرعوا شوك وعايزين قال يجنوا ايه ورد وبلح هذا ما لا يمكن ابدا الا في الا بقى في عند المجانين ولا حاجه في السرايا الصفراء يعني عافى الله الجميع فالراجل ده الكتاب بتاعه لم يثبت اصلا عن لم يثبت لا لا عندهم ولا عندنا لكن هم جماعه كما قلت لما يكون حاجه على بالهم على مزاجهم بيكسروا كل القواعد عادي جدا مش مشكله يعني ولما يكون حاجه مش على المعده ومش على بالهم ولا تفرق معاهم حاجه يشتغلوا عادي جدا ولا يعبأوا بهذا الذي الذي الذي يخالفون فيه يعني تمام الكتاب سليم بن قيس هذا اللي هو اول كتاب نقل هذا التحريف واقر او قال ان ان القران الكريم اصابته يد التحريف الراجل دوت كمان العجيب ان وقع في الكتاب هذه اغاليط ضخمه جدا وده اللي خلى بعض الشيعه بعضهم اللي عندهم شويه دم يعني باقي وما طبعا فيهم ناس فقدوا الدم تماما ما عندهمش دم اصلا ولا عندهم حياء يطلع يسب الصحابه ويشتم في ابي بكر وعمر ويحرف القران ويقول الكلام الفارغ اللي بيقال ده ده انسان فقد الدين قبل فقدانه الحياء لكن في بعضهم يعني لسه كده عنده شويه حياء بيلعب بيهم مع السنه بيروحوا بيجي بيهم يعني بيتقي بيهم والحاجات دي فاللي عنده شويه حياء منهم لما لقى في الكتاب هذا اغاليط تاريخيه ما نقدرش نتكلم فيها دي طب واغاليط العقل والمنطق ممكن اقول لك اصل مش عارف ايه وبتاع ايه بنسمع كلام الفارغ دوت اللي ما يخش دماغ اي حد لكن التاريخ هنوديه فين يعني في كتاب الراجل دوت سليم بن قيس هذا طبعا في ان ان محمد بن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عن ابيه وعظ اباه عند الموت لانه غصب الخلافه من علي في كتاب سليم بن قيس دوت يقول ان محمد بن ابي بكر الصديق لما جاء ابو بكر الصديق يموت جاله ابنه محمد دوت وقال له كده يا بابا حرام عليك ولازم كنت تتوب من اللي انت عملته انت غصبت الامامه من علي بن ابي طالب صاحب صاحب الزمان وصاحب الامام والامامه المنصوص عليها في الكتب والسنه والحاجات دي كلها سليم بن قيس بيقول كده طبعا ده شكله ده شكله مش من بلد خالص ان محمد بن بكر دوت كان مولود سنه حجه الوداع محمد ده ولد عام حجه الوداع يعني يوم ما أبوه كان بيموت كان عنده ثلاث سنين محمد بن أبي بكر الصديق هذا يوم وفاة أبي بكر الصديق كان عنده ثلاث سنين بس فكيف يعزو هذا أباه إزاي ابن ثلاث سنين يعزو أباه في ذلك الموقف وتقول له سليم بن قيس كان موجود كان موجود فين يا عم ده شكله جاء في آخر ده تلاقي ده, ده جه امبارح ولا حاجة ده راجل ما شافش حاجه ده شاهد ما شافش حاجه ده فعلا ده لو كان عايش في عصر ابو بكر الصديق وعصر علي فعلا كان عرف ان محمد بن بكر الصديق دوت لما كان ابوه يموت ما كانش عنده ثلاث سنين كان اقل من ثلاث سنين بشويه كمان فكيف يعزو هذا اباه وهذا الكلام موجود في في كتاب سليمان بن قيس بس على طبعا الجماعه خدوا بالهم فحذفوه الايام دي لكن النسخه القديمه اللي هي كانت عندهم هم اللي عند مثلا ابن داود في الرجال اطلع عليها ابن داود الشيعي في كتاب الرجال واطلع عليها الخوانساري الشيعي في الروضات وكتكلم عنها النسخه اللي كانت مع الناس دي في ذلك الوقت كان فيها النص دوت الان اتشال النص ده خلاص الحمد لله تداركوه يعني لما فضحوا كده قوي خلعوه من مسحوه جت على ده يعني ما هم حاسفين كل حاجه مبوظين كل حاجه جماعه اللي عندهم لا كما قلت لا عقل ولا نقل ولا دين يمنعهم من الكذب والكذب عندهم حلال كذب عندهم على على الاعداء الخصوم يعني والافتراء حلال واخد بالك وطبعا التلبيس والتدليس وكل ما شئت حلال مفيش مشكله عندهم وادي نموذج اهو الكتاب دوت علماؤهم هم بعض من تشكك في نسبه الكتاب لسليم بن قيس تشكك فيه بناء على هذا الكلام مع ضعف الاسناد قال لك بس برضه في مغالطه تاريخيه مما يشي بان الكتاب غير صحيح النسبه وانه موضوع على سليم موضوع على سليم ليه قال لك ازاي محمد بن بكر الصديق يعظ اباه عند الموت وهو ساعتها كان عنده ثلاث سنين بس يعني ده اللي واجعكم قوي في الكتاب وتأليه علي اللي في الكتاب ده مش مش مشكله خالص وتحريف القران اللي فيه ما تعبكمش في حاجه خالص ده مش واجعكم في حاجه اللي واجعكم بس ان محمد ازاي عظ ابوه عن ثلاث سنين يعني سبحان الله هؤلاء قوم كما قلت فقدوا الحياء بعد فقدهم العقل والدين فالكتاب هذا كان ممكن نقول والله ما احنا نعتقد ان هذا الكتاب غير ثابت احنا كسنه نرى ان الكتاب يجي بالطريق دوت من طريق ابن ابي عياش المتروك هذا ويتفرد بروايته في ذلك الوقت الملآ الممتلئ بالتابعين والافاضل واخد بالك وعلماء الشيعه وكبرائهم ولا يروي احد قط الا بني ابن ابي عياش الضعيف عندهم والمتروك عندنا يعني كلام مش ممكن يقبل دي قاعده قاعده كده احفظوها ان اي حاجه أي نقل أو أي نص تتوافر الدواعي على نقله ثم لا ينقل فليس فلم يكن فلم, فلم يحدث أصلا يعني تصوروا كده مثلا النهاردة وليكن إيه قامت مثلا حصل زلزال مدمر حاجة عظيمة جدا أهي وموت نص الكرة الأرضية ومفيش حد قال عنه حاجة خالص خالص غير واحد بس قال الزلزال ده أنا كنت حاضر فيه ونص الناس ماتت طب يعني فين دوت طب حد حد حد, حد معاك يقول ما فيش حد غيره بيقول الكلام دوت ده يقبل ده لا يقبل بلاش زلزال يعني حاجة أقل من كده بكتير الزلزال ده حاجة كبيرة يعني خد بالك حاجة تتناقلها الناس كل حواديت الشيعة بالشكل دوت يقول لك حصل مش عارف النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مش عارف ايه والصحابة مئة ألف مئة ألف وقال لعلي انت انت بعدي على طول انت الامام من بعدي ما فيش حد غيرك طب والكلام ده ما فيش حد سمعه من الصحابة لا ما حدش سمعه طب كان بيقولوا لمين كان بيخاطب بيه السباع ولا ولا ولا الوحوش ولا الطير ولا الانس ولا الجن مش كان بيخاطب بيه 100000 صحابي كلهم يعني خدوا رشوه لا امال طب كان فين الشيعه بتوع تعالي انتوا بتقولوا الشيعه دول من ايام سيدنا ادم مش من ايام سيدنا محمد ما مش احنا قلنا كده ده كلام بعضهم بيقول لك ان الشيعه دي من ايام سيدنا ادم بل من قبل ادم كمان بشويه كان في شيعه طب كانوا فين الشيعه ساعتها ما سمعوش هذا الكلام وكتبوه ليه ونقلوه بالاسانيد الصحيحه الينا يعني حاجه حاجة ما تخش في دماغ حد وهم هكذا بهذا يعملون فالكتاب اللي احنا كنا ممكن نقول هذا الكتاب كتاب مكذوب ولا ليس صحيحا لكن الإشكال ان احنا نعتقد هذا لكن هم لا يعتقدون ذلك الشيعة بينقلوا منه الكليني اللي هو عندهم كتاب الكافي للكلين ده زي صحيح البخاري كده عندنا وهم يعتقدون ان فيه ك... ان فيه كذبا كثيرا وده حاجه تجنن طب يعني نمسككم منين تدونا كده حاجه نتحاكم اليها تيجي تمسكه لك هذا ده دخله يد يد يد التحريف والدس تجيب له مصيبه من كتبه يقول له مش انت بتقول ان هذا الكتاب الكافي دوت اصح كتاب عندك وانه بعد كتاب الله وانه كل ما فيه حجه والكلين بيقول لم اروي فيه الا الثقه عن الثقه والكلام الفارغ دوت كده يقول لك اه كده طيب الكلاني بيقول كذا كذا كذا حاجه فضيحه ان القران محرف يقول لك لا هذا مما نالته يد التحريف من كتاب الكافي يعني الكافي ده محرف ولا محرف في دي بس لا دي يقول لك زودها الجماعه الوحشين علينا يعني ومش خدتوا بالكم منها ليه من زمان وشلتوها طب ما تشيلوها واي حاجه وحشه شيلوها لا هنسيبها ان الجماعه طبعا كما قلت متلاعبون هم يعتقدون هذا الكفر وهذا الباطل اصلا فالكتاب دوت كنا ممكن نقول ان هو مضروب وكلام مفبرك لكن ده الكلام دوت منقول في كتب كبرائهم نقله الكليني ونقله المجلسي ونقله الخوانساري ونقله ابن داوود ونقله كثير منهم متداول وبيقول لك ان ده اهم كتاب عندنا واول كتاب صنف في ديننا خلاص فبالتالي آه واضح جدا بما حنجريهم بقى في باطلهم بما ان هذا الكتاب اول كتاب صنف في الاسلام وانه قرئ على علي زين العابدين وقال صدق سليم طيب سليم عمنا سليم هذا اللي بقول لعله لم يخلق اصلا لعله لم يخلق اصلا بيقول ايه في هذا الكتاب سليم بيقول إيه ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه الف القران كما انزل اللي هو القرآن الكبير دوت العشرين ألف آية وأن أبا بكر وعمر رداه وقال لا حاجة لنا فيه لا قالوا مش عايزين الكلام دوت وأنهما حرف القرآن ده في كتاب سليم ابن ابن قيس صفحة 66 هو مطبوع هذا الكتاب مطبوع في بيروت أكثر من طبعة يعني عندي طبعة منهم أظن في بيروت تقريبا فبيقول في صفحة 66 إن علي ألف القرآن كما أنزل وأن أبو بكر وعمر جابوا قرآن لم يعجبهم قرآن علي دوت ورداه وأنهم حرف القرآن ده ونقل هذا الكلام عنه الطبرسي في كتاب فصل الخطاب صفحة 117 و 118 في المخطوط بتاع النجف المطبوع في النجف دوت واخد لي بالك وفي كتاب سليم بن قيس وصف عليا بأوصاف الإله فقال يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا من هو بكل شيء عليم عن علي بن أبي طالب طب ما سابق إلى ربنا بقى لأن يبقى سيدنا علي يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا من هو بكل شيء عليم فأين مقام الله بعد ذلك ماذا يقال لله سبحانه وتعالى مش ده اسمه شرك مش ده غلو يبلغ به رتبتها الألوهية ده ما ما حدش خد باله منه وده مش مزعلهم خالص وبيقول سليم بن قيس المزعوم هذا ان هذا الوصف اللي هو يا, يا اول يا اخر يا ظاهر يا باطن يا من هو بكل شيء عليم بيقول إن هذا الوصف صدر من الشمس لعلي ده حتى كمان هذا الكلام مش قالهن مثلا مش قال واحد صاحبه ليه ده الشمس قالته لعلي ده بيفكرنا كده بافلام الكرتون يعني الشمس بتكلم بقى سيدنا علي وبتقول له يا اول ويا اخر والكلام دوت ومش بس كده كمان وسمعه ابو بكر وعمر والمهاجرون والانصار فصعقوا ثم أفاقوا بعد ساعات سلام إن شاء الله ألف سلام فده كلام ده كلام سليم بن قيس اللي كان على اللي شاف سيدنا علي وزين العابدين قال له صدق سليم الكلام ده كله حصل حصل فين ده حصل فين ده طبعا ما فيش حد كما قلت خد باله من الكلام ده خالص في كتاب سليم ولا قالوا فيه مشكله المشكله كلها قال المغالطه التاريخيه بس ان ازاي ازاي ابن محمد بن ابي بكر الصديق يوعظ اباه وهو كان ساعتها عنده ثلاث سنين دي المشكله ولهذا بعضهم شكك في الكتاب لكن هذا التأليه لعلي عادي ما يضرش تحريف القرآن ما يضرش اختلاق الكذب ما يضرش فهذا يبين يبين مدى نظر القوم ومدى يعني وقدر عقولهم وقدر ديانتهم وكيف انهم لا يفقهون إلا قليلا بل لا يفقهون أصلا سننقل الآن بعد أن بينا قولهم بالتحريف ومبدأ هذا القول إن أول كتاب نقل هذا الباطل كتاب سليم بن قيس وبينا ما حول هذا الكتاب من إشكال وأنه بالنسبة عندنا لا يثبت لأنه مصيره إلى متروك وعندهم هم ارتضوه على ما فيه من أباطيل والكلام ده كله هم الشيعة لا تقف عند حد فقط القول بتحريف القرآن وحذف بعض نصوصه وتخبئة البعض وإن الصحابة حرفوه كذبوه الكلام دوت بس ليته لو كان هذا لكان الأمر يعني خطبا مصيبة, مصيبة لكنه كان يهون شوية عن اللي جاي ده لم يسلم منهم حتى الموجود يعني الجماعة قالوا إن الموجود دوت مش ده كل القرآن ده فيه تلتين وضايع ومع علي وعلي مش هيجيبه لما يجي ابنه بقى المهدي المنتظر بعد مليون سنة إن شاء الله لو جه يعني وما هواش جاي زي ما قلت كتير ومش هنشوفه خالص المهدي بتاعهم ده أبدا لأن ده أسطورة يعني كذب ولما يجي هيجيب معاه باقي القرآن طيب والموجود الآن من القرآن لا أنتوا فاهمينه غلط كمان ده الموجود ده أنتوا فاهمينه غلط خالص لأن كل حاجة فيه لها معنى غير اللي أنتوا فاهمينه طيب المعروف أن أي حد يفسر شيئا تفسير له قواعد وأصول ده كلام عربي القرآن ده كلام عربي بلسان عربي مبين مش من مش نازل بال بال بالفرنسي ولا نازل بالفارسي اللي هم بيفهموا فيه أول الفارس دوت بتاع الجماعة المجوس لا ده هو نازل بالعربي وفهم كلام العرب له قواعد لا يختلف عليها العرب مش العجم العرب يعني أي واحد عربي لو فهم كلام العرب على غير ما وضع له الكلام يبقى مجنون ولا ولا يمكن أن يدعمه أحد دي لغة انسى بقى كل حاجة دلوقتي في اللغة دي لها مدلولات ولها طرائق لفهم النصوص فيها لا يمكن الخروج عنها ولا يسوغ لأحد أن هو يتنكب هذه الطرق في فهم الكلام العربي المذكور هذا ما ينفعش كلمة تؤدي إلى معنى لا يمت لها بصلة من غير من غير دليل كده يعني ما ينفعش أقول مثلا أنا أقول أنا اليوم دخلت المسجد وقصدي بها والمسجد في كلامي هو الصحراء إيه الكلام ده صحراء إيه وقد نزلت اليوم في السماء والسماء عندنا هي البئر إيه السماء هي البئر جت منين دي إزاي ده إيه كلام إيه دوت ده هذا كلام لم يخلق الله له أهلا أصلا ده كلام ما يتقالش فهم جماعة برضه لم يسلم منهم الموجود من القرآن وإحنا قلنا إن اللي حملهم على هذا الورطة اللي حطوا نفسهم فيها إن هم البعيد اللي فبرك لهم موضوع الإمامة اللي هو ابن سبأ الله تعالى ابتلاهم بهؤلاء وابتلانا بهم ربنا ابتلى الشيعة بابن سبأ والكذابين وابتلى الإسلام بالشيعة فالبعيد اللي اللي فبرك لهم موضوع الإمامة دوت ما خدش باله باين يعني انه لما يقول لهم الامامه هذا ركن الدين الاعظم وانها اصل الدين وانها اعظم شيء في الاسلام وانها اعظم من لا اله الا الله محمد رسول الله او في نفس رتبتها يعني هم يقولوا كده وانها اعظم من الصلاه والصيام والصدقه والحج يا سلام بالدرجه دي اه الامامه دي النص على ان علي امير المؤمنين يعني طب يا جماعه بسلامتكم كده لما الموضوع كبير قوي كده اين الامامه في كتاب الله ما جاش ولا حتى ايه تشير إلى الإمامة فبقت ورطة بالنسبة لهم لأن ده الصلاة جاء فيها آيات اللي هي أقل من الإمامة والزكاة جاء فيها آيات وكله جه فيه آيات أمال في الإمامة ما جاش فيها ليه؟ فطبعا تداركوا الأمر هذا باختراع فكرة إيه؟ تحريف القرآن قال لك لا كان في آيات في الإمامة بس حذفها الجماعة الوحشين دول أبو بكر وعمر مسحوها من القرآن وكانت مع علي في المصحف بتاعه وهو سابه لاصحابه واولاده من بعده ان شاء الله طب حد منكم شاف حاجه لا هتيجي هتيجي جايه في السكه مع المهدي لما يبقى يقابلنا المهدي ان شاء الله فكانت دي اول ايه اول فبركه ان هم اضطروا لهذا الكلام لانه عشان هيغطوا الفضيحه دي ازاي لما هي عقيده من اعظم العقائد ولا ايه في المصحف بتتكلم عنها لا قال لك فيه بس انتوا حذفتوه الصحابه حذفوه ماشي هذا الكلام لم لم يدخل عقل بعض الناس لان ده غائب ومن احالك على غائب فما انصفك اللي يقول لك كان فيهم ما لقيناهوش يا عم ازاي يعني طب اشمعنى لقينا الحاجات التانية وليه خد دي بس وما خدش معاها مثلا الصلاة وما خدش معاها حاجة تانية ليه اشمعنى خد دي بالذات فممكن واحد يبقى عنده لسه بقيات من عقل فايه يناهضهم في هذه المسألة فقال لك بعدين نقرا القرآن هنلاقي القرآن برضو اللي باقي دوت ولا حتى إشارة طب هم حذفوا الآيات البينات في الإمامة طب يسيبوا إشارات ما في فيعملوا إيه قال لك والباقي بقى من القرآن دوت احنا بقى هنفسره بقى بمزاجنا بحيث نخليه كله خش كده على الإمامة نلويه كله وندخله سكة الإيه سكة الإمامة دي فبدأوا يفسروا القرآن تفسيرات عجيبة جدا يفسرونه تفسيرات لا يمكن أن تخطر على بال إنس ولا جان ولا سند يدعمها لا من نقل ولا من نص ولا من عقل ولا حتى من واقع ولا من تاريخ يعني واحد بيفسر حاجة بحاجة تانية خالص وسنرى الآن فمثلا وطبعا هذه التفسيرات برضو خد بالك ده مش كلام مرسل ده احنا هنقول لكم على اسماء تفاسير هي هم عارفينها كويس وهي عندهم اللي مش واخد باله من الشيعة يروح يجيب تفسير القمي وتفسير العياشي وتفسير البرهان وتفسير الصافي هذه اربع تفاسير هم تفسير القمي تفسير العياشي تفسير البرهان وتفسير الايه الصافي واختاروا اي طبعه لهذه الكتب وطبعتها كلها عندكم انتم مش عندنا والحمد لله وهنقول لكم الكلام بيتقال في أي آية واذهبوا أنتم بأنفسكم وافتحوا هذه الكتب دي حاجة ما تتوهش أنا آه مع عازر اللي مش عارف يجيب نص من الكافي إن الكافي أصلا مش عارفين رايح فين وجاي منين هيصة يعني وبعدين بيقول له جزء الصفحة وندل على الموضع لكن التفسير أظن سهلة شويتين الآية موجودة شوف السورة فين والآية فين واقرأ شوف احنا بنقول ايه هم بيقولوا ايه ومش بس مش مش كتب التفسير بس ده هذه هذه التفاسير منقولة في هذه الكتب وفي كتب الأصول عندهم كالكافي للكليني والبحار للمجلسي وغيرها وبعض الباحثين يرى أن أول تفسير وضع للشيعة هو تفسير القرآن الذي وضعه جابر الجعفي وجابر ده كان كذاب جابر الجعفي ده متهم بالكذب وهو صاحب أول تفسير وضعه الإيه وضع للشيعة يقول لك الجماعة دول مبتلين حظهم وحش قوي حظهم نحس ما عندهمش حاجة عدلة خالص فكان هذا التفسير نواة لتفسير شيعي سرعان ما اتسع وأغرق في باطنيته فتعالى كده نشوف بيقولوا إيه ما ورد في كتاب الله عز وجل من آيات تتحدث عن القرآن يفسرها الشيعة بأنه بأن القرآن هو الأئمة طب إيش جاب لجاب إزاي يعني بأمارة إيه فمثلا قوله سبحانه فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا يقولون كما في الكافر الكليني عن أبي جعفر يقولون النور نور الأئمة طب هو ربنا بيقول والنور الذي أنزلنا هو نور الأئمة ده أنزل من السماء ولا طلع من الأرض ده ما أنزلش نور الأئمة ده المفروض طالع مع الأئمة يعني عايش مع طالع لمن ده اتولد بنور ولا من غير نور منور ولا مش يعني ما نزل بنور مفروض يعني ولا هو نور بعد بعد كده ولا ايه مش فاهمين احنا والله فهمونا هذا هذا العبث لكن ربنا بيقول النور الذي انزلنا فهذا المنزل ايه القران باجماع اهل التفسير عجم وعرب واي مله كمان يقول لك لا النور دوت هو القران هو هو نور الائمه وفي وفي روايات اخرى عندهم برضه في الكافي النور الائمه النور الذي انزلنا هو الائمه وقوله سبحانه واتبعوا النور الذي أنزل معه النور الذي أنزل معه كلام واضح أو خالص أنزل معه يقول لك النور علي والأئمة عليهم السلام طب انزلوا معه منين هم كانوا فين أصلا هم كانوا في السماء مثلا هو سيدنا علي كان هو والأئمة في السماء ونزلوا على الأرض ازاي وامتى وفين ما تقولوا دي رخرة يلا شوفوا لها صرفة واعملوا لها رواية هو حد هو حد هو حد هيقول لكم حاجة ما الموضوع كله بايظ يعني تمام وعلى هذا يروون عن أبي جعفر محمد الباقر رحمه الله وبرأه مما يفترون في قوله سبحانه وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي فشوف بقى بفسرها بيقولوا إيه الآية بتقول إيه قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل فبيقول لك قالوا بدل مكان علي أبو بكر بدل مكان علي أبا بكر أبو بكر بدل مكان علي أبو بكر وعمر واتبعناه وعن أبي عبد الله في قوله ائت بقرآن غير هذا أو بدل يعني أمير المؤمنين ده بيقول ائت بقرآن غير هذا إيه داخل أمير المؤمنين في حتة زي دي ايه علاقته هو يعني يقول لك عايزين بقول لك هات لنا ابو بكر مكان علي الكفار طب تعال نمشي معاهم ما خليك مع الكذاب لغايه الباب بيقولوا كده يا جماعه العام عندنا بيقول لك خليك مع الكذاب لغايه الباب خلاص هنصدق الفيلم دوت وان فعلا الايه الذين لا يرجون لقاء هم الصحابه يعني الكفار دولي قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم ابو بكر هيبقى هو الخليفه ان يعني يشوفهم بيثبتوا ايه بغبائهم بيثبتوا عكس ما يدعون إليه فبيقول ائت بقرآن لما قال لهم إن علي هو الخليفة يعني أو ائت بقرآن غير هذا أو بدله حات لنا أبو بكر وعمر مكان علي طب النبي قال لهم إيه يا جماعة لو إحنا سلام إن هم بيقولوا كده وإن الجماعة الكفار الصحابة الكفار دول طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يأتيهم وكان جاي له جاي لهم علي إمام وجايب لهم علي خليفة فقال لا ما, ما ينفعناش علي دوت الصحابة الكفار دول يعني هم بيقولوا عليهم كفار قالوا احنا عايزين ابو بكر وعمر مكان علي ائت بقران غير هذا حطنا ابو بكر وعمر مكان علي ازاي مش فاهم يعني ماشي لو لو احنا قلنا هذا هذا التفسير لهذه الايه طب النبي قال لهم ايه قال لهم حاضر وجاب لهم ابو بكر وعمر مكان علي زي ما هو حصل يعني كده في الواقع ولا قال لهم قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي قال لهم ما ينفعش يبقى ما ينفعش يعني ما غيرش اهو يعني كان المفروض يبقى عالي مستمر ده لو احنا قلنا ان الفيلم كده يعني لكن هذا جنون في جنون في جنون هذا جنون في جنون في جنون حاجه تخلع العقل وسبحان اللي معطيهم عقول تفهم الكلام الفارغ دوت وتصدقه في الاخر يعني كلام يضرب اوله اوله اخره ما يركبش كله على بعضه لو احنا قلنا ان علي هو القران ازاي باي لغه دي باي فهم باي اتجاه في الف... في الفهم ده مفهوم يعني ده ولا دلاله لفظ دي ولا ولا دلاله ايه دي ولا سياق ايه ده اخر اللي بيقول الكلام دوت الله باماره ايه بقى دوت لا ما فيش اماره هو كده طب خلاص قلنا ان هو علي فعلا طب والنبي سمع كلامهم وغير بقى بكر مكان علي يقول لك اه ده حصل اهو ابو بكر بقى مكان علي في الواقع طب ما في القران بيقول لا بيقول ما حصلش ما هيقول لك القران ده محرف واحنا ما ناش في المحرف الجديد جاي بعدين مع المهد المنتظر طبعا حاجه يعني سبحان واهب العقول ويفسرون قوله سبحانه ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم بيقول لك يهدي الى الامام القران بيهدي الى الامام فين في اي حته في القران دي اللي يقرا القران يفهم حاجه عن الامام يوصل للامام في اي سكه يعني ابدا لكن الجماعه واخد يقول لك يقول لك حلم الجعان لحمه ده واحد جعان مش لاقي ولا قاد دل على اي حاجه من اللي بيخرفه دوت فبيقول اي حاجه والسلام وطبعا يفسرون ما جاء في الايات من لفظ النور كما قلنا بالائمه من غير من غير اي مرتكز لا لغوي ولا عرفي ولا فقهي ولا عقلي ولا حاجه خالص كعاده القوم فيروي الكليني عن محمد بن فضيل عن أبي الحسن قال سألته عن قول الله تبارك وتعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم قال يريدون ليطفئوا ولاية أمير المؤمنين بأفواههم قلت قوله تعالى والله متم النور قال يقول والله متم الإمامة والإمامة هي النور الإمامة هي النور ولا علي هو النور ولا إيه النور بالظبط شكلهم نور عندهم قاطع خالص من زمان فما فيش حاجة عندهم نور أساسا وقوله وذلك قوله سبحانه فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا قال النور هو الإمام ما احنا قلنا النور ده لو هو النور الذي أنزلنا الإمام ده أنزل منين الإمام ده أنزل ولا موجود أصلا على الأرض أو اتولد من بطن أمه يعني ما أنزلش ولا حاجة الإمام ده فإزاي يبقى النور الذي أنزلنا هو الإمام بأي عقل دوت بأي فهم ويروي الكليني وخد بقى دي أنقح ويروي الكليني عن أبي عبد الله جعفر الصادق برأه الله مما يقول الكاذبون في قوله سبحانه الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة قال المشكاة فاطمة عليها السلام يا سلام فيها مصباح المصباح هو الحسن المصباح في زجاجة هي الحسين طب فهمونا دي ازاي يعني فاطمة فيها المصباح هنقول ماشي هي أم سيدنا الحسن يعني فخرج منها الحسن عليه السلام رضي الله عنه يعني ممكن يعني ممكن تمشي مع طبعا الكلام ده ما يركبش خالص وهي علاقة هذا بذاك ما تفهمش لكن ازاي بقى المصباح في زجاجة الزجاجة دي الحسين والمصباح ده هو الحسن يعني ركبوا في بعض ازاي مش فاهم انا يعني ربنا يعني رب ربنا يحفظ علينا عقولنا وديننا المصباح في زجاجة اللي هو الحسين الزجاجة دوت وزجاجته كأنها كوكب دري فاطمة كوكب دري فاطمة هي المصباح هي هي المشكاه ولا هي الكوكب الدري مش عارفين بين نساء أهل الدنيا يوقد من شجرة مباركة إبراهيم عليه السلام لا شرقية ولا غربية لا يهودية ولا نصرانية يكاد زيتها يضيء ينفجر بها العلم إيه دخل العلم في الزيت ولو لم تمسسه نار نور على نور إمام منها بعد إمام يهدي الله لنوره من يشاء يهدي الله للأئمة من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس إلى قوله ومن لم يجعل له له نورا إماما من ولد فاطمة فما له من نور إمام يوم القيامة ده ده كلام يعني إيه, إيه الكلام دوت طب ده يعني بأي معنى تفهم هذه الألفاظ بهذه المعاني يبقى أنا كده أقول أي حاجة زي ما أنا عايز يعني أنا كده ممكن أفسر الشاي ده بأنه هو الإمام عادي بقى خالص إيه المشكلة يعني وإن المية ديت هي مثلا هو الحسن رضي الله عنه إيه, إيه الكلام دوت هو أنا أي حد فسر حاجة بمزاجه مش التفسير ده له قواعد والتفسير ده له طريقة أي يعني أول ما يفسر به القرآن إيه القرآن نفسر الآية بنظرتها في موضع آخر قد فصلت فيه فما أجمل في موضع فسر في موضع اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم فهذا أول تفسير لبعضه ما هو الصراط المستقيم يقول له صراط الذين أنعمت عليهم من هؤلاء المنعم عليهم تلاقيها هناك ممن أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فتلاقي بعض يفسر بعضهم ها؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون إيه الظلم دوت إن الشرك لظلم عظيم ده هو الشرك مش أي ظلم فالقرآن يفسر بعضه ببعض بس الجماعة دول هتقول لهم ده كلام يقول لك ما هم... ثلاث أرباعهم مفقود إزاي ما اللي كان بفسر الحاجات دي وقع اتحذف حالة على جهالة يعني فإن لم نجد في كتاب الله فاسترناه بالسنة الحديث المأثور عنه صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن فإن لم نجد ففي أقوال الصحابة لأنهم عاينوا الوحي وحضروا التنزيل دول كانوا حاضرين أيام ما كان القرآن بينزل فهم أعلم الناس بمعنيه وألفاظه ومراداته لكن ما فيش حاجة من دي خالص عند الناس دي لا يروون عن صحابي أصلا كل رواياتهم عن أتباع التابعين وأتباع وكذب على هؤلاء خد بالك فطبعا حاجة يعني سبحان الله كذلك أيضا أول كل ما جاء في كتاب الله من النهي عن الشرك والكفر أولوه بالشرك في ولاية علي أو الكفر بولاية علي وكل ما جاء في العبادة والتوحيد أولوه بولاية, بولاية الأئمة والبراءة من أعدائهم ونحو ذلك فعن أبي جعفر عليه السلام قال ما بعث الله نبيا قط إلا بولايتنا والبراءة من عدونا وذلك قوله سبحانه في كتابه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت اعبدوا الله دي يعني تابعوا تابعوا علي والولاية علي فين دي أين هدف في هذا الكلام وعن أبي عبد الله في قوله سبحانه لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد قال يعني بذلك لا تتخذوا إمامين إنما هو إمام واحد طيب كويس شوف هم يبدأ هم عندهم الإمام هو الإله ما تجيش غير كده هم لم فسروا في هذه الآية وده كلام جعفر الصادق على زعمهم كذبوا عليه لعنة الله على الكاذبين حاشاه أن يقول هذا الإفك وهذا الكلام في تفسير العياشي وتفسير البرهان وتفسير نور الثقلين هذا الكلام الفارغ الذي الذي يدينهم هم يقول لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد يقول معناها يعني لا تتخذوا إمامين إنما هو إمام واحد يعني الإمام عندك هو الإله فعلا هو الاله عندهم الامام لانهم بيضعوا على على الائمه صفات الالوهيه كلها كما رايتم في تفسير في كتاب سليم بن قيس بيقول الشمس بيقول لعلي يا اول يا اخر يا ظاهر يا باطن يا من على كل شيء من هو بكل شيء عليم فهم جماعه وقعوا بلسانهم والكذاب ما قدرش يستحمل باين فصرح بمكنون نفسه وقال ان الاله هنا هو الامام طيب الامام عندهم الائمه عندهم الهه بنص هذا الكلام وعن الباقر في قوله سبحانه لئن اشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين قال لئن, لئن أمرت بولاية أحد مع ولاية علي ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بيقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنت أمرت الناس تلي أحدا مع علي تبقى أنت كده حبط عملك وصرت من الإيه من الخاسرين وعن, وعن أبي عبد الله في قوله سبحانه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قال العمل الصالح المعرفة بالأئمة يعرف الأئمة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي التسليم لعلي لا يشرك معه في الخلافة من ليس ذلك له ولا هو من أهله طب ده كلام يعني ده كده ما كده ما عادش عندهم لا شرك ولا حاجة عشان كده هم بي بيقلهوا الناس كلها ما الشرك عندهم معناه الشرك في ولاية علي بس يعني لا فيش ربنا في الموضوع خالص يعني طبعا هذا كلام يعني لا يمكن أن يقبله إنسان عنده أبجديات هذا الدين أو أو أو قرأ شيئا من كتاب الله أو أو حديث نبيه صلى الله عليه وسلم لكن هذه عقول مظلمة وقلوب شقية منع الله عنها الهدى والنور ولا أدري أين العقلاء منهم أما يبصر العقلاء هذا العبث الذي في كتب هؤلاء القوم وهذا التناقض الذي لا أول له ولا آخر ويجي يقعد يقول لك عندكم مشاكل يا عم نحن نرضى بأقل من هذا طلعوا لنا عشر معشار ما عندكم في شيء مما عندنا ولا تجدون ولو قسمتم مئة ولو, ولو, ولو قسمتم نصفين هذا القدر فيه كفاية أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته